بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد فأشهد الله ربي سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله وأحترمكم في الله يعني الواحد بينظر إليكم يا إخواني في الله والله وهو قلبه يتحرك حينما يعني إيه أنا بجيب عيني كده يمين شمال يعني ممكن ما بركزش على يعني كل الوجوه وجه وجه ولكن بحس إن أنا قاعد قدام كنوز بحس إن كل واحد من اللي قاعدين ممكن بكرة يبقى يعني قائد من القوات اللي بيقفوا على ثغر من ثغور نصرة الدين في الأرض ما تستقلش بنعمة ربنا عليك الاسم من أسماء الله الحسنى اللي هنتكلم عنه النهاردة بيعلمك إنك أنت اوعى تستقل بنعمة ربنا عليك اوعى تستقل باللي ممكن ربنا يعمله لك ربنا ممكن يعمل لك حاجات كتير قوي يعني يا اخواني في الله الاسم ال- من اسماء الله الحسنى اللي هنتكلم عنه النهارده باذن الله سبحانه وتعالى آه، آه، يعني الواحد كسب من وراه كتير بصراحه يعني النهارده وانا بجهز درس النهارده يعني رزقت 25000 جنيه يعني بس هو مش 25000 جنيه في ايدي يعني هو لا كان واحد عليا ليه دين كده وتعبني يعني بفضل الله يعني ايه ربنا رزقنا ان الدين ده سقط يعني ف وانا قاعد والله يا اخواني سبت الورق بقى وسبت الكتب وسبت القصص والليله دي كلها وقمت قايم متوضي ومصلي لربنا يعني ايه يعني خلاص ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هنتحدث النهارده ان شاء الله عن اسم الله الاكرم اسم الله الاكرم يبقى الموضوع مش على قد 25000 جنيه ده دي البدايه بس ده احنا ايه ده احنا ان شاء الله هنهيص ان شاء الله باذن الله يعني كل واحد منكم كده يحط في بطنه ايه شادر بطيخ كده وينتظر عطاءات الله الاكرم سبحانه وتعالى نبدا بما بدا به الله اول اسم من اسماء الله الحسنى نزل في القران هو اسم الله الاكرم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك اقرا وربك الاكرم اخواني واحبابي في الله في طريق طالوت لما طالوت فصل بالجيش اللي كان سبعين ألف واحد لما جه النهر اللي القرطبي قال أنه يعني يمثل الدنيا أو إن يعني ال- ال- النهر ده على قد مقدار حب الدنيا في القلب على قد ما الجيش هيشرب أو مش هيشرب اللي عدى النهر 314 واحد من 70 ألف واحد يعني نسبة الثبات في الطريق ده خمسة في الألف المفروض إن لما أقول الكلام ده أنت تترعب ليه؟ لأن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة حديث بعث في النار إن نسبة النجاة في الآخرة واحد في الألف اه النبي قال ان اللحظة دي هي اللي هتضع كل ذات حمل حملها واللي هيشيب فيها الولدان لما الناس هتعرف ان نسبة النجاة واحد في الالف طب انا بقولك ان نسبة النجاة خمسة في الالف انت زي ما انتش خايف انا بقولك ان نسبة الثبات في هذا الطريق خمسة في الالف انت زي ما انت خايف يا اخواني في الله لو عايز تثبت لازم تعرف الهدف اللي انت رايح له لازم تعرف الله لازم تتعرف على الله على قد ما هتعرف ربنا على قد ما هتثبت في طريق ربنا وانا بقرا الفاتحه كده الواحد بيلاقي نفسه بيقف غصب عنه في قول الله الرحمن الرحيم غصب عني بلاقي نفسي افكر ايه ده هو الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده طريق الرحمن الرحيم يعني ده احنا ياما مستنينا رحمات بس احنا نصدق وعود ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو الكلام اللي القرآن ده هو اتكلمه عن ربنا لو الكلام اللي القرآن ده هو اتكلمه عن جلال ربنا وعن عظمة ربنا نزل على جبل مش نزل على قلب بشر الجبل هينهار لرأيته خاشعا متصدعا من ايه من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني الجبل من الكلام اللي هيسمعه عن ربنا في القرآن ده اهو هينهار فين قلوبنا يا جماعة القرآن بيكلمك عن ربنا كلام يزلزل القلب الحي اكتر حاجة بتحيي القلوب هي الكلام عن الله اكتر حاجة بتهز القلوب هي الكلام عن الله اكتر حاجة هتغير لك صلاتك وهتغير لك عبادتك وهتخليك انسان تاني وهتنمي العزيمة جواك وهتقلب كل شيء في حياتك لما لم تكن تتخيل انه يجي هي معرفة ربنا سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة عن اسم من اسماء الله الحسنى يعني اسم هيملى حياتك فرح بربنا هيملى حياتك امل هيملى حياتك شوق لبكرة وفرح باللي جاي لان اسم الله الاكرم ده يا جماعه لما نعيش مع الوقت يعني سبحان الله العظيم يعني الواحد قاعد يعني انت عارف انت انت عايز تروح جزيره بعيده وتعيش مع المعاني ديت من الجمال اللي فيها انت مش عايز تشوف بشر اصلا اسم الله الاكرم يعني لا انسى ابدا لما واحد كان بيكلمني مره على واحد من يعني الناس الاثرياء جدا فبيقول لي يا اخي ده يعني انا اسمع ان اللي بيروح له بيديله اقل حاجه 200 الف جنيه انا ساعتها حسيت ان انا غاير غاير على مقام ربنا في القلوب بيروح لمين يا ابني و200 الف ايه يا ابني وانت بتتكلم على ايه قلت له ربنا اكرم منه وربنا اعظم منه وربنا اغنى منه اللي عايز يروح لده يروح انما اللي يروح لربنا هيشوف ربنا هيديله ايه وهيشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل له ايه ربنا لما بيدي يا جماعه بيدي ربنا لما بيدي اذا اعطى ادهش ربنا لما بيدي يا اخوانا في الله يعني تخيل كم مره شفى كم مره هدى كم مره رفع كم مره رزق تقدر تحسبها تقدر تحسب اللي خرج من خزاين ربنا للبشر قد ايه تقدر تحسب عطاءات ربنا للبشر قد ايه تقدر تحسب ربنا عمل للبشر ايه في مخلوق يقدر يحسب يقدر يحسب ربنا عمل للناس قد ايه اسم الله الاكرم ال ال يعني وهو اسم ذكر في القران الكريم في سوره العلق يعني اول مشهد يا جماعه اول مشهد في القران انا عايزك تركز معايا في اول مشهد في القران وربنا بيقول للنبي مشهد عجيب اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا وربك الايه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق العلقه دي حته نقطه دم حته نقطه دم ما فيهاش اي ملمح من ملامحك ولا فيها اي خليه متميزه لاي شيء اصلا 10000 خليه بسيطه كده جنب بعض بيكونوا نقطه دم ماسكه في الرحم بحته شعره كده بفتله كده رفيعه هتبقى بعد كده الحبل السري حته نقطه دم واقفه كده ولا فيها اي تميز لاي شيء فربنا بيقول لك خلق الانسان من ايه من علق اقرا وربك الايه الأكرم إيه علاقة اسم الله الأكرم بالعلق يا إخوانا العلقة دي في خلال تسع شهور هيبقى عندها كمية أعضاء العضو الواحد مليارات الدنيا ما تجيبوش مين فينا يبيع كلته بمليار جنيه مين فينا يبيع كبده بمليار جنيه أنت جواك 120 ألف صفة في خلقك في تسع شهور ربنا بيقول لك خد خد خد عارف يعني 120 ألف صفة يعني أنت كل يوم كنت بتاخد 500 500 صفة من صفات الخلق بتاعتك في الرحم خد خد كبد خد حوصلة مرارية خد عمود فقري خد نخاع شوقي خد مخ خد عينين خد ودن خد شفايف خد أنف خد قلب خد رئتين خد كلى خد حالب خد مثانة خد رجلين خد صوابع خد خد خد خد المنظر اللي بيحصل في الرحم ده يا جماعة منظر فوق تخيل اي انسان ده انت تسع شهور بينهمر عليك كمية اكرامات من الله كمية عطاءات من الله 120 الف مكون للجسم بتاعك ده اهو 120 الف مكون طبي انت كل يوم كنت بتاخد 500 عطاء كل عطاء منهم مليارات الدنيا ما تقدرش تعوضه لو راح منك اقرأ فربنا بيقول لك خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم انت عايز تعيش اسم الله الاكرم تاني انت عايز الكرم اللي انهمر عليك في الرحم يجي لك تاني ادخل الرحم التاني ايه هو الرحم التاني الحياة مع القرآن مش النبي قال ان لو جلس قوم في بيت الله يتدارسون كتاب الله ويتلون غشيتهم الرحمة يعني ايه غشيتهم الرحمة نفس المنظر بتاع الرحم وهو لافت حوالين الجنين من كل ناحية يعني القرآن ده بيديك فرصة تانية انك تعيش في اكرام ربنا وتانية تنهمر عليك العطاءات زي ما انهمرت عليك وانت جنين انا عايزك لما تروح تقف مع نفسك وتفكر في حتة اكرام ربنا ليك وانت جنين في حتة انهمار العطاءات على كل واحد مننا الاف العطاءات يا اخوانا انت وانت جنين كل كل دقيقة بيتكون فيك 250 مليون خلية عصبية انت وانت جنين في اول 8 اسابيع وانت لسه سنتي واحد اقل من عقلة الصابع اقل من البستلياية اللي تتحط قلبك قلبي هو وانا سنتي بيبقى عندي قلب اه بيبقى عندك قلب وانا سنتي وبيبقى كل اعضاء جسمك اتخلقت جوه السنتي ده وبدأت تتخلق في اول 8 اسابيع القلب بينبض سبعة ونص مليون نبضة اقرأ وربك الاكرم عايز تعيش في العطاءات دي عايز تنهمر معاك اقبل على كتاب الله يعني ايه اسم الله الاكرم يا جماعه الاكرم اول حاجه ممكن يكون افعل تفضيل يعني ايه يعني يقول لك فلان اجمل من فلان فلان احسن من فلان فلان اذكى من فلان فلان اقوى من فلان فلما اقول لك ربنا الاكرم يعني ايه الاكرم اول حاجه الاكرم الاكرم من اي بشر يا جماعه قعدت احاول ادور كده اشوف كرم البشر ايه ما انا عايز اعيش مع معنى كرم ربنا سبحانه وتعالى اشوف البشر اللي اتضرب بيهم المثل في الكرم ما ربنا بيقول لك هو الاكرم اللي اكرم من اي حد اللي اكرم مهما كرم بشر ذهل البشر كرم ربنا لا يمكن ان اي كرم بشر يجي جنبه لقيت ان قصص الكرم بتاعت الناس قصص تودي لدرجه ان حاتم الطائي القيصر بتاع الروم وصل له اخبار الكرم بتاعه حتى من الطاق ده لحد دلوقتي في حائل في السعوديه اللي زي عارف السعوديه مدينه حائل فيها الموقده بتاعته اللي كان على طول ليل نهار بيذبح عليها الجمال وتوقد عليها الجمال عشان كل اللي معدي يجي ياكل عند حاتم الطائي لحد النهارده الموقده بتاعت حاتم الطائي موجوده في حائل في السعوديه حاتم الطائي قيس قيس قيصر الروم سمع عن الكرم بتاعه وسمع ان عنده فرس نادر في الدنيا كلها فبعت له واحد يطلب منه الفرس ده من غير ما يقول له انه من عند قيصر حاتم الطائي في الوقت ده كان مخلص كل الجمال اللي عنده ذبحها للناس فلما جاله الضيف ما لقاش غير الفرس ده يذبحه ذبحه له وطبخه له فالراجل وهو بيتكلم معاه بدأ يفهمه جاي ليه وملك الروم عايز منه ايه فقال له للأسف الفرس اللي انت طالبه مني هو اللي انت بتاكل منه الوقت ده يا جماعة قصص حاتم الطائي ده مرة جاله ثلاثة ادى لكل واحد وهو ماشي هدية كده بس 39 جمل وهو ماشي كده يعني ايه هدية بس لكل واحد وهو ماشي كده امال ربنا يديك ايه امال ربنا لما يديك هيعمل لك ايه امال ربنا حسن بن علي لا جاله واحد مرة بيقدم له ورقة كده فيها طلب حسن بن علي ما بصش للورقة وقام على طول خاتم ادوها له ادوا له اللي فيها افرض طالب مليون جنيه افرض طالب 10 مليون جنيه افرض طالب ارض من اراضي الدوله في منطقه خطيره بملايين افرض طالب مليون دينار سيدنا الحسن رفض انه ينظر في الورقه اصلا مرضاش اعتبر من الكرم انه ما ينظرش في الورقه اصلا يعني امال ربنا يا جماعه لما بيدي بيدي ايه ولما بيدي بيدي ازاي ولما بيفتح بيفتح قد ايه ام اذا كان ده كرم المخلوق اذا كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام اعطى الواحد غنم بين جبلين الراجل راح لقومه يقول لهم ان محمد عليه الصلاه والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر امال ربنا يعطي عطاء شكله ايه امال ربنا لما بيدي بيدي عطاء شكله ايه الله كرمه فوق كرم البشر حسين بن علي مرة واحد جاب 30 ناقة فاضيين وراح نزل البلد اللي فيها الحسين عشان الناس تصدق عليه بتمر عليهم راح للحسين راح لواحد اما حمل له على جمالين تمر يعني قول مثلا الجمل بياخد له 100 كيلو تمر ولا حاجه راح للحسين قال له هات كل الجمال بتاعتك ملاله ال 30 جبل تمر سبحان الله يعني يا اخوانا مفيش طلب مهما عظم الكريم ما بيلبهوش يبقى انت لما بتسأل الاكرم سبحانه وتعالى ايه الطلب اللي ممكن ربنا ما يعملوش ايه الطلب اللي ممكن ربنا ما يدولكش المعنى ده هنشوف الوقت واحدة واحدة مع بعض ممكن يقلب حياتك ازاي ممكن يغير حياتك ازاي ممكن يملى حياتك فرح ازاي ممكن يوريك الدنيا بمنظور تاني ازاي واحد ناس راحوا يزوروا واحد من الاعراب فذبح لهم جمل فكانوا هياكلوا ايه يعني هياكلوا خمسة كيلو يعني من الجمل جمل يعني فتاني يوم ذبح لهم جمل تاني فقالوا له الجمل الاولاني لسه زي ما هو قال لهم الكريم لا يترك اضيافه ياكلون طعاما تغير ده كان اكل امبارح خلاص ما تمدوش ايدكم عليه هذبح لكم جمل تاني ايه ده ده ده واحد من كرماء البشر لما بيدي بيدي حاجه بنظافه بيدي حاجه ليها قيمه بيدي حاجه بجمال وبشياكه اكرم الاكرمين لما بيعطي هيعطيك ايه هيعمل لك ايه يا جماعه هيديك قد ايه واحد من الاعراب ناس نزلوا عليه ضيوف قعد يذبح لهم كل يوم جمل كل يوم جمل كل يوم ففي الاخر اتكسفوا من نفسهم وهم ماشيين حطوا له دنانير ذهب تكافئ ثمن الجمال وهم ماشيين فلما عرف جري وراهم على الفرس بتاعه بالسيف قال لهم يا تاخدوا فلوسكم يا هقتلكم بالسيف ده اهو هتقتلهم قال لهم اه الكريم يعطي بلا غرض هو انا بديكوا عشان عايز منكم حاجة امال ربنا بقى بيعطيك بغرض الله يعطي بلا غرض الله يعطي قبل ان تطلب الله يعطي اعظم مما تطلب الله يعطي بلا سبب الله يعطي بلا عوض الله سبحانه وتعالى يعطي و... الله يعطي بمجرد التعرض ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله قال لك نافله اي بلا دعاء يعني من غير ما يطلب من غير ما يطلب ربنا اداله قد نرى تقلب وجهك في السماء النبي بيبص في السماء وزعلان كده ربنا حول القبله الكريم بيعطي بمجرد التعرض الكريم بيفرح بيفرح بالعطاء كما اشد مما تفرح انت بالاخذ يعني شوف مثلا انت جاي لي او مديك مثلا 1000 جنيه فرحان ان انت خدت 1000 جنيه انا فرحان اكتر ربنا فرحان اكتر مننا لما بناخد لما بيعطي سبحانه وتعالى ربنا بيفرح اخوانا لما ب... لما بيعطي الله يحب العطاء ويحب العفو ويحب الجمال سبحانه وتعالى ويحب المغفره ويحب الرحمه يعني ايه الاكرم الاكرم يعني اللي اكرم يعني يقول لك الراجل اللي بيدي 200000 جنيه ده اللي بيروح له امال لما نروح لربنا يا جماعه ربنا يعمل لنا ايه امال لما نروح لربنا ربنا هيدينا ايه قال لا امال انا لما بدعي الاجابه بتتاخر ليه يا ابني ما تشوف المشكله عندك انت بيروى ضرب ضرب مثلا فاستمعوا له ان راجل فلاح بسيط غلبان ماشي حافي وجعان و... فقالوا له ان ملك البلاد هينزل يزور القريه بتاعتهم فالفلاح قال يا نهار ابيض ده لو ملك البلاد اداني شويه عملات ذهبيه ده انا اقدر اشتري ارض واقدر ابني فيها مكان وابقى غني بعد كده وابقى بكسب من الارض بتاعتي مش عايش اجير لا املك اي شيء الفلاح قعد يستنى لحد اليوم اللي الملك نزل فيه وهو عارف ان الملك ده بيقولوا عليه انه كريم وبيقولوا عليه انه هو غني الفلاح اول ما موكب الملك عدى جري يا سيدي يا سيدي الملك امرهم انهم يوقفوا الموكب قال لهم ماذا قال له ماذا تريد قال له يا سيدي انا عايز شويه قطع ذهبيه هتغير لي كل حاجه في حياتي واشتري حته ارض وابقى راجل صاحب املاك وهكسب بعد كده ويبقى معايا فلوس واخزن فلوس فالملك لقى في ايده كده كيس كده فيه شويه رز فالملك ضحك قال له اعطني شيئا قال له انا عايزك تديني حاجه فالفلاح قال في نفسه ايه البخل ده بقى انا بقول له اديني هو اللي بيقول لي اديني قال ايه البخل ده فالفلاح اتخنق فقام طلع من كيس الرز اللي هياكله هو وعياله النهارده قام طلع منه رزايه وقام اديها للملك فالملك شكره ومشي فرجع بيته وهو زعلان ادى لمراته الرز عشان تطبخه فزوجته جايه بتصرخ متفاجئه في ايه قالت له ده في رزايه ذهب جوه الرز الفلاح صرخ ندمان يا ليتني اعطيته الارز كله هو اللي بيديله رزايه بيديله صدى ذهب يا ريتني كنت اديته الرز كله فهم ساعتها الكريم بيدي ازاي عامله صح وهو يديك لما سيدنا ابو بكر الصديق طلع ماله كله لله عشان يعتق اخوانه ربنا نزل سوره من القران يثني فيها على ابو بكر الصديق سوره الليل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وحبب قلب النبي فيه وخلاه صديق الامه وملا قلبه باليقين وفتح على ايده في الدعوه وعلمه الشريعه وخلاه خليفه رسول الله وفتح عليه في العباده وبارك له في وقته لدرجه انه كان في ساعه من اصبح صائما عاد مريضا تبع جنازه يقول انا يا رسول الله وحبب في قلب النبي لحد ما النبي كان بيزوره كل يوم في مكه يقعد معاه جلسه الضحى وجلسه تسبيح الاصال معاه لوحده كل ده الكريم الاكرم اداهوله عشان طلع شويه دراهم دراهم لوجه الله يعطك بقى اخوانه يا اخوانا لو عملنا ربنا صح هناخد يعني ايه الاكرم اللي اكرم من اي خيال واي تصور مش اكرم من البشر بقى اكرم من اي ازاي اكرم من اي خيال حديث اللي يبهرك حديث سيدنا موسى ركز كده وهو بيقول يا رب ما ادنى اهل الجنه منزله يا رب يا رب اقل واحد في الجنه اقل واحد في الجنه ده يا جماعه يعني ممكن يكون زنى ألف مره مثلا والعياذ بالله ده اقل واحد في الجنه منزله يعني يعني ده المليارات اللي في الجنه ده اخر واحد يعني الراجل اللي عمل 99 صحيفه كلها سيئات ده مش اخر اهل الجنه منزله ما بالك اخر اهل الجنه الاخير على البشريه في الجنه تخيل ده يعني يعني ما اقول لك مثلا الاخير على الدفعه ده لعب قد ايه ده بقى ده عصى قد ايه فبيقول له يا رب ما ادنى اهل الجنه منزله يا رب فقال يا موسى ها اعطيه قدر اعظم ملك من ملوك الدنيا واحد ملك القارات الستة بالذهب بتاعها بالابار البترول بتاعتها بكل ما فيها اعطيه قدر اعظم ملك من ملوك الدنيا ده ملك مش عارف جزر بروناي ولا عنده 400 عربيه فراري 600 عربيه مرسيدس 300 عربيه لامبورجيني و150 عربيه بي ام ومش عارف ايه وعنده البانيو بتاعه ذهب والترابيزه اللي بياكل عليها ده ده ده ملك حته بتاع صغننه كده رزايه صغيره كده في الكره الارضيه امال اعظم ملك ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله ايه ده سيدنا موسى زهل وعشرة امثاله قد الكرة الارضية خمسين مرة يا رب قد ملك الكرة الارضية خمسين مرة يا رب يا رب فما اعلاهم منزلة المقصد ان سيدنا موسى ذهل عطاء يا اخوانا كرم فوق التخيل مهما تخيلت ربنا هيديك ايه لو مشيت في طريقه مش هتفهم مهما تصورت كرم ربنا فوق التخيل كرم ربنا فوقك يعني ايه فوقك انتوا عارفين لست اكرم بعبدي مني كان واحد جاب خروف ورايح يعني ايه في العيد عشان يذبح يعني عشان يبقى خروف العيد يفرح عياله بيه قبل العيد كده ويذبح في العيد فالخروف جري منه من قدام بيته جنبه جار مات وعياله يتامى الخروف دخل عندهم العيال بيحسبوا خروف العيد جالهم بقى مش فاهمين يعني ايه بفلوس ومن غير فلوس فرحانين بيه دخل لهم فرحانين بيه ما هنش عليه ان هو ياخده منهم بعد ما فرحوا بيه قال لهم ده انا كنت جايبه لكم هديه ورجع هو من غير هذا الخروف في نفس اليوم بيحط ايده كده على خروف شكله جميل و... واقرن واملح كده لقى صاحبه بيقول انا عهدت ربنا ان اول واحد هتتشوق نفسه للخروف ده الخروف بتاعه قال له زي لست اكرم بعبد مني في الاثر الراجل اللي يوم القيامه كافه السيئات طبت بسبب نقص حسنه حسنة وواحد ما حلتوش غير حسنة وكل الميزان بتاعه سيئات فلقى التاني ان هو كده كده ضايع فقال له خد الحسنة بتاعتي انقذ نفسك بيها وانا كده كده مش هتعمل لي حاجة وسط السيئات دي فيروى في الاثر ان الله قال له ما حملك على ما صنعت لست اكرم بعبدي مني انت من اهل الجنة ادخل الجنة انت كمان يا اخوانا انك انت تعرف يعني ان ربنا اكرم منك هتعامل ربنا ساعتها ازاي هتعمل مع ربنا ايه من معاني الخطيرة في اسم الله الاكرم صيغة افعل يا اخواني ممكن تيجي تفضيل يقول لك اغنى فلان اغنى من فلان فلان اذكى وممكن تيجي بمعنى تاني يقول لك فلان مثلا احدب يعني ايه احدب يعني ظهره متني يقول لك فلان مثلا اشقر يعني ايه اشقر يعني ابيضاني وشعره اصفر يقول لك الفرس ده اشقر يعني ايه اشقر يعني الفرس هو ايه ده لما يكون صفة يعني فلان احدب يعني فلان احدب لما او فلان اهتم او فلان كذا وكذا يعني يعني لما تكون صفة ملازمة ما بتنفكش عنه ليل نهار وكل ما تشوفه هتشوفها وبيتميز بيها عن البشر كلهم بحيث لما تقول فلان الاشقر اللي قاعد هناك هنا اهو خلاص ما عدتش محتاج صفه تانية وبيتميز بيها يعني صفه شهره يعني ايه يعني يا جماعه الاكرم اللي لو بصيت لكل افعاله في الكون ستجد كل افعاله فيها كرم الصفة اللي لا تنفك عن أي فعل من أفعال الله صفة الكرم الكلام الخطير ده نستفاد منه بإيه يعني إيه برضو يعني إيه صفة الكرم لا تنفك عن أي فعل من أفعال الله يعني الذي لا يتوقف كرمه ولا يتوقف عطاؤه يعني إيه برضو يا جماعة عايزين المعنى ده لأول مرة بدأت أبص الحاجات في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام حاجات غريبة واو العطف في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أنا عايزك تركز معايا كده والنبي ما بين السجدتين اللهم إيه بيقول إيه اللهم إيه اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و ارزقني و عافني و اجبرني و ارفع هو ايه ده و و و و و تخيل كده انت داخل على مدير الشغل لو سمحت اديني اجازه وعايز علاوه ولو سمحت بقى ترقيه ولو سمحت هيقول لك يا عم انت مين انت جاي منين اصلا ولا واحد دخل على ابوه لو سمحت يا بابا انا عايز شقه وخد بالك ان انا عايز اخطب برضه وعايز شبكه لخطيبتي وخد بالك ان انا عايز اتجوز فانا عايز جهاز ولو سمحت يا بابا انا عايز مبلغ كده عشان انا هفتح محل وهعمل تجاره ولو سمحت يا بابا انا عايز عربيه ضروري لان انا محتاج هيقول لي يا ابني في ايه انت بتقول ايه انت مالك داخل ب... ب... عامل كده ليه تخيل بقى النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وار... ايه ده اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني وما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما... ايه ده في يا جماعه انا عايزكم يعني في ادعيه للنبي كده ادعيه صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام انا عايزكم تعدوا النبي طلب من ربنا كام طلب في دعاء واحد حد يعرف يعد معايا مين يعد معايا ها تركز تركزوا معايا عد معايا كده ها اللهم اني اسالك ده دعاء واحد ده النبي رفع ايده كده طلب الطلب ده ونزلها بس انا عايزك تتخيل كده النبي طلب كم طلب عدوا معايا اللهم اني اسالك في الاخر واحد يقول لي عد كم دعاء اللهم اني اسالك خير المساله مع كل واو عد لي واحده وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه بتعده وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق ايماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي واسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم اني اسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله وظاهره بتعد ولا فقدت القدره وظاهرة وباطنة والدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي حد لسه عارف يعد وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة سبعة واربعين سبعة واربعين طلب في رفعة ايد واحدة كل طلب منهم الطلب الواحد منهم بالدنيا واللي فيها سبعة واربعين طلب رفع ايده كده طلب سبعة واربعين طلب عليه الصلاة والسلام الأكرم عشان تعرف يعني ايه الأكرم عشان تعرف يعني ايه أن الله لا يتعاظمه شيء مفيش حاجة عند ربنا كبيرة أو يستعظمها أنه يديها عشان ده, ده أدعية النبي كلها كده ده أدعية النبي ده عجائب يا أخي ايه الايمان ده ايه معرفة الله دي سيدنا عمر بن الخطاب معدي فلا واحد بيقرأ في المصحف يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم فقال عمر الجاهل اللي غره انه جاهل لو عرف ربنا مش هيتغر بيه لو عرف ربنا هيطمع في كرمه لو عرف ربنا نعم ربنا مش هتغره بربنا انما هتطمعه في ربنا اكتر فقال لك الجهل الجهل النبي عليه الصلاه والسلام من الايات اللي تزلزل القلب ربنا بيقول للنبي ولسوف يعطي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللاخره خير لك ايه من الاولى انتوا فاهمين يعني يا جماعه بعض المفسرين قال لك يعني اللي لسه جاي احسن من اللي فات انت لسه شفت فتح انت لسه شفت كرم انت لسه شفت كرم انا قعدت افكر كده هو يوم ما ربنا قال للنبي لسوف يعطيك ولا الاخره خير لك من الاولى كان النبي خد ايه ده شاف جبريل وجالس جبريل وخد النبوه وبقى خاتم النبيين ونزل عليه القران واتصل بالله وربنا نصره بالصحابه ايه ده كل ده ربنا بيقول له ولا الآخرة خير انت لسه شفت كرم اهو ده كلمة الأكرم على معنى ان الافعل الصفة الملازمة صفة الشهرة ان الأكرم أي الذي لا يتوقف كرمه ما بيقفش عند حد ما بيقفش النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اللهم اني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق ها في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الممات وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك في غير ضراء مضلة ولا فتنة إيه مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعل إيه يا أخوانا ده ايه ايه ايه الادعيه الغريبه دي اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار ده النبي عليه الصلاه والسلام ده انت تحس هو عارف يعني ايه الاكرم عارف يعني ايه كمان يا رب كمان يا رب ما فيش حاجه اسمها كفايه جزاء من ربك عطاء ايه حسابه قال لك يعني الله لما بيعطي بيعطي فوق الرضا يعني ايه حسابه يعني لما اقول مثلا ايه انا عايز فلوس اه فلوس طب خد ال 5000 دول لا لا لا ده كتير وخد ال 100000 دول كفايه حاسبك حاسبك وخد المليون دول وخد العربيه دي وخد الذهب ده وخد في الجنة عطاء حسابا لحد ما انت نفسك اللي بتقول كفاية يا رب حسبك انما سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى يا جماعة مفيش حاجة اسمها كفاية مع ربنا كمان يا رب اسم الله الاكرم يعلمك يعني ايه كمان يا رب كمان الوواط العاطفه اللي في ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام بتبهر القلب كل ده كل ده رجاء في كرم الله كل ده رجاء في اسم الله الاكرم عطاء ربنا لا يتوقف في ايه كمان يا جماعه حد يقدر يقول لي في ايه في كل حاجه بقى ده انت ده انت هتعيش يا ابني لو تدبرت في اسم الاكرم مع الجنه يا سلام الايه يعني سبحان الله يمكن الايه اللي, اللي ربنا رزقني بسببها ان انا يعني احاول يعني اتلمس كده ما يرزقنا الله اياه في اسم الله الاكرم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء يا رب هو في انهار يعني من حاجه غير الماء ما كل الانهار من ماء مين اللي قال لك ان ما فيش انهار من غير الماء ده انت بالنسبه لك انت وانهار ها من لبن اللي بيتغير طبعا لبن هو في في الجنه ابقار وبهايم وجواميس وبيجيبوا لبن هو انت يا ابني ما تعرفش غير لبن الجواميس والابقار هو انت اخرك علبه جهينه انت ما تعرفش حاجه تانية في الدنيا انت ما تعرفش ان في كائنات تانية ليها لبن ألذ ألف مرة وأغلى ألف مرة يا مرة يقول لك وأنهار من عسل اه العسل آه انت فاكره العسل الكيلو ب 17 جنيه اللي مأكلينه وبتاع مش في عسل جبلي وفي عسل صدر وفي أجزاء ملكات وفي انت متخيل العسل ده عسل شكله يقول انهار من خمر انت متهيألك بقى ليه الازاز دي اللي بيسموها البتاع ديت اللي بتتباع ب 3 جنيه ديت اه انهار من خمر يا ابني ده في ازاز خمر ب 20 و30 الف جنيه الازازه حته البتاع ده ايه الملوك بس اللي بيعرفوا يشتروها انت انت متخيل نوع الخمر ده شكله ايه فلما ربنا يقول لك انهار وانهار وانهار وأنا ايه ده الاكرم الذي لا يتوقف عطاؤه لما ربنا يقول لك ان المتقين فيه جنات قال طب يا رب ليه مش في جنه جنات الاكرم لما بيدي سبحانه وتعالى جنات ونهر يعني تخيل كده لو انا عزمتك على حسابي اسبوع في الهيلتون هتبقى انا كراجل كريم ولا لا طب لو عزمتك على حسابي اسبوع في شاليه كده صف اول في مارينا طب لو عزمتك على حسابي اسبوع في او الهيلتون اللي في وش الكعبه على طول اسبوع كده عمره كده على حسابي بالتذكره ربنا يا ابني بيقول لك الجنه دي كلها ادخل جنات ونهر وتمتع ربنا سبحانه وتعالى لما النبي ثبت في فتره من فترات المرحله المكيه قال له ان اعطيناك الكوثر كوثر ده الكوثر ده ينفع انه يتعمل فيه حفلة تساعي الامة من ايام سيدنا محمد ليوم القيامة تجمع دول كلهم وكل واحد يلاقي له مكان بيستمتع فيه على نهر الكوثر ده ده هديه كده ده ده مكافاه ده ده مش المرتب ده ده حوافز ثبات في مرحله من المراحل امال بقى مكافاه نهايه الخدمه ايه امال بقى المكافئات الاكرم يا جماعه اللي لما بيدي اذا اعطى ادا سيدنا زكريا بيقول لمريم ان لك هذا ازاي يا مريم منين يا مريم وازاي تاخد العطاءات دي يا مريم اذا اعطى ادهش ربنا يا اخوانا كرم ربنا عشان نعرف يعني ايه اسم الله الاكرم يعني الذي لا يتوقف عطاؤه يعني ايه لا يتوقف عطاؤه يعني انت تدخل الجنه اه تلاقي نعيم نفسي وسعاده وفرحه ده دي الوحيده جنه كمان مش كده بس وتلاقي نعيم مادي وتلاقي زوجتك في الجنة شعرها بس على راسك هي تبص لك كأنها الياقوت والمرجان شوية أحجار كريمة اتركبت على بعض يعني لون ملامحها إيه ولون عينيها إيه ولون خدودها إيه وأوصافها إيه وشكلها إيه ده ربنا بيقول لك كأنهن كأنهن لؤلؤ مكنون يعني دي إيه دي اللي عاملة زي الأحجار الكريمة دي إيه دي وربنا شوف بقى ربنا بيديك وبيديك نعيم مادي شكله ايه في الجنة وطعام وشراب وقصور ده, ده كده جنة لسه هو ده ايه غير نعيم الحب انك هتحب وتتحب وربنا بيحبك والملائكة بتحبك والمؤمنين بيحبوك والنبي بيحبك عليه الصلاة والسلام لسه كل ده لسه النظر لوجه الله الاعظم من كل ده وكمان لسه العطاءات الخاصة اللي ربنا بيرسلها لناس مخصوصة في الجنة كده اخذين ما اتاهم ربهم ولسه نعيم الحياة الاجتماعية في الجنة لما الواحد بيقعد يفكر كده في اسم الله الأكرم وربنا يقول لك ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا لحد دلوقتي يا جماعة كده خلاص جنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ايه ده ايه الانهمار بتاع العطاط يعني ده مش وصف الجنة ده ده صورة الإنسان بتوصف لك حتة من الجنة هتيجي صورة الترى توصف لك حتة تانية خالص هتيجي صورة المطففين توصف لك حتة تالتة خالص هتيجي سوره الرحمن توصف لك حته رابعه خالص هتيجي سوره الزخرف هتوصف لك ايه ده ايه يا اخوانا ده ال ال الاكرم الذي لا يتوقف عطاؤه وبعد كل ده بعد كل ده بعد كل العطاءات ديت يوم الجمعه اسمه في الجنه يوم المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا ايه مزيد يجتمع اهل الجنه ويكشف الحجاب وينظرون الى وجه الله ويقول لهم الله تمنوا يا اهل الجنه فيتمنوا حتى تنقطع الرغبه ما عادوش لاقيين حاجه يطلبوها زي ما تيجي لشاب كده تقول له شبيك لبيك اطلب يقول لك نفسي اتجوز عروسه شكلها ايه ملك الجمال العالم اهي عايز ايه كمان ما العروسه ديت عايزه قصر القصر اهو عايز ايه كمان عايز عربيه 4 by 4 العربيه اهي وعربيه كمان تانية صغيره كده همر عشان تقضي بيها المشاوير الصغيره بتاعتك وايه كمان وعايز فلوس عشان اصرف ادي 50 مليون دولار في البنك باسمك وايه كمان وعايز مصدر دخل ثابت ما انا هصرف ال 50 مليون دولار هيخلصوا بسرعه فانا عايز مصدر ادي multinational group بتاعتك انت وعايز ففي الاخر الشاب ما عادش لاقي حاجه يعملها فاهل الجنه يسالون حتى تنقطع الرغبه ما عادش لاقي حاجه يعملها فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني انتوا عارفين معنى كده يا جماعه ان نعيم الجنه تصاعدي يعني ايه يعني في الجنه نفسها الجنه كل يوم جمعه نيو لوك الجنه كل يوم جمعه بيجي فيها اصناف من نعيم ما كانتش فيها قبل كده فاللي احنا اتكلمنا عنه من شويه اللي كان ادنى اهل الجنه منزله بعد شويه بيبقى النعيم بتاعه يقترب من نعيم الفردوس الاعلى وبتاع الفردوس الاعلى نعيمه بيرتقي في درجات لا يعرفها الا الله لا يعلمها الا الله ده بقى اسم الله الايه الاكرم الذي لا يتوقف عطاؤه بس الفرق بين عطاء ربنا في الدنيا وعطاء ربنا في الجنة ايه حد يعرف الفرق بين اكرام ربنا في الدنيا واكرام ربنا في الجنة ايه حد يعرف الايه اه اه يعني يعني يعني بس في كل صنف نعيم الفرق ان ان في الدنيا انت بتاخد بسبب ربنا رتب ان عطاءات الدنيا باسباب ادعي تاخد اعبد تاخد ها اقرا وربك الاكرم اتصل بالقران عشان تشوف الكرم انما في الاخره بلا اسباب فانت قاعد تاخد بدون اي تعب فانت من انبهار لانبهار مبهور بكرم ربنا سبحانه وتعالى اسم الله الاكرم يا جماعه ده اسم يطير العقل اسم الله الاكرم اي الذي لا يتوقف كرمه مش في الجنه بس في القبر تدخل القبر تلاقي ال ال ال الارض بتضمك ضمه حانيه فرحانه بيك مش بس كده بعد كده تلاقي القبر اتفسح مد البصر مش بس كده وبعد كده تلاقي الجنه بتتعرض لك كل يوم مرتين اصناف جديده من الجنه بتاعتك مش بس كده وبعد كده تلاقي في رفيق جالك يفضل يؤنسك مش بس كده لو انت اعمالك الصالحه من السابقين تصعد روحك الى الجنه اصلا في في في التي صفوها عرش الرحمن انت متخيل الاكرم في الدنيا ربنا في الدنيا عطاؤه لا يتوقف وكرمه لا يتوقف انه كان بايه حفية حفاوة ربنا في نفس الصورة في الاخر سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا ده اللي صام وقام بس العشاء طب ثانية واحدة اللي صام وقام بس والضحى جهد النهار والليل اذا سجى جهد الليل اللي يعني اللي تعب شوية بالليل وبالنهار عشان ربنا ربنا بيقول له ايه ما ودعك ربك وما قال انت فزت بمعية الله ولا الآخرة خير لك من الأولى انت تصاعد الكرامات في حياتك لن يتوقف واللي انت شفته كل ما هتشوف اكرام جديد هينسك الاكرام اللي قبله كانك كنت ما اكرمتش قبل كده زي ما اهل الجنه لما ينظروا الى وجه الله ينسوا اصلا نعيم الجنه كانهم ما خدوش نعيم قبل كده ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني بعض المفسرين قال لك وعد الله النبي في الجنة بألف قصر في الجنة لسوف يعطيك ديت يعني انت مش متخيل ده انت هتاخد لحد ما ترضى كل ديت عطاءات عشان جهد عباده عشان شويه عباده اسم الله الاكرم عيش معاه بقى يوم القيامه عيش معاه في الدنيا شوف كرامات الله للصالحين شوف النبي لما قال ماذا انزل ليله من الخزائن كل ليله ايه اللي بينزل سحاء الليل والنهار دي نقف معاها بعد الاذان بقى ان شاء الله الكريم عكس ايه عكس البخيل ما شاء الله لا قوه الا بالله صح بس ده معنى من المعاني ده لو الكريم صفه فعل الكريم عكس ايه تاني اللئيم صح اللئيم اللئيم ده يعني المخلط التئام يقول لك حجر كريم يعني ايه حجر كريم يعني خالص مفيش فيه اي شوائب فبيتباع بملايين صح ها فاللئيم عشان كده علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لحفر بئرين بابرتين وكنس ارض الحجاز تكنس السعوديه كلها في يوم عاصف بريشتين ونقل بحرين عميقين بمنخلين وغسل عبدين اسودين حتى يصير ابيضين اهون من سؤال لئيم في قضاء دين اسهل من ان انا اقف على واحد لأ ليه لان اللئيم بيبيعك ساعه ما بتحتاج له بيبيعك عشان كده الكريم لا يمكن يتخلى عنك لا يمكن يسيبك الكريم لا يمكن يسيبك عشان كده يا اخواني العنب كان العرب بيسموه ايه معنى ده جميل قوي قوي قوي قوي قوي ويعرفك يعني ايه كرم العنب كان العرب بيسموه ايه الكرم والنبي نهى عن كده وقال ان الكرم قلب المؤمن طب كان العرب بيسموه كرم ليه حد عارف ألذ طعم والعنقود بتاعه اكتر عدد ثمره بتطلع في عنقود العنب ومفيش فيه بذر في معظم انواعه والوان واشكال والشجره بتاعته مفيش فيها شوك والشجره بتاعته شكلها جميل جدا وسعره رخيص وتعصره يجيب لهم الايه العصير اللي كانوا عايزينه وال... و... ومش عاليه تمد ايدك تقطف البتاع وقطفه سهل واكله سهل في ايه تاني في العنب ها كل حاجه في العنب يا جماعه كل حاجه في الحياه فسموه الكرم هي دي يا اخوانا عشان كده من الكلمات الحلوه قوي عند العرب يقول لك جوزه كريمه عارفين الجوز واللوز ها آه يعني ايه جوزه كريمه يقول لك يعني الغشاء بتاعها يعني بسيط فلما تيجي تكسرها توصل للوزه اللي جواها بسرعه ما تعبتكش سهل انها تديك اللي جواها فالكريم اللي سهل انه يديك المعنى ده اخطر معنى مأثر في قلبي في النفس كله السهل انه يديك اصل الناس الوقت ترفع ايدها يا رب ربنا ما يستجيبش ليه بيبتلينا عشان يختبر حسن ظننا فيه طب حلو جدا ده ابتلاك مثلا في الدعاء ده والدعاء التاني بيبتلينا برضه انت بتبني تضحك على نفسك يا ابن الاصل في الدعاء ان يجاب الابتلاء يحدث في بعض الادعيه انما ما تضحكش على نفسك ربنا سهل انه يدي ربنا يفرح انه يدي ربنا بيعطي بمجرد التعرض والثناء مجرد العباده ربنا بيامرك بالعطاءات يبقى اسال ربنا ليه اجبت الدعاء بتتاخر انت عندك مشكله انت عندك مشكله انت انت اللي عندك مشكله بقى في معامله ربنا سبحانه وتعالى انت اللي مش عارف تعامل ربنا وتستمطر كرمه عامل ربنا بقلبك واقبل عليه بقلبك وشوف ربنا هيغمرك بكرمه قد ايه عشان كده سحاء الليل والنهار يعني ايه سحاء الليل والنهار يعني الخير نازل من يمين الرحمن ها أه؟ يعني سبحانه وتعالى الخير نازل من يمين الرحمن فيضانات شلالات بيجري في اللي في طريقه من كتر ما السيل بيبقى في غايه القوه الخير نازل الخير ده انت اسم الله الاكرم لو انا اديت لكل واحد ورقه وقلت له اسم الله الاكرم هيقول لي ايه آه اسم الله الاكرم غير في حياتك ايه تجاربك مع اسم الله الاكرم ايه اللي اتغير في حياتك بسبب اسم الله الاكرم ايه اخواني واحبابي في الله يعني عشان ما نطولش باذن الله سبحانه وتعالى وعشان نتكلم في التوصيات سريعا آه اللي نخرج بيه من آه هذه الاسماء الحسنى ونحاول ان شاء الله باذن الله ان احنا نجتهد في موضوع الاسماء الحسنى لان الموضوع ده ممكن يغير عبادتك تماما يعني اسم الله الاكرم يعني اللي اتكلمنا عنه جزء كده من الكلام المره دي لان مسافه من المغرب للعشاء قليله للاسف الشديد الحمد لله يعني اللهم لك الحمد بس اللي عنده قلب حي حياته هتتقلب مجرد انه يسمع آية واحدة عن ربنا والله يا اخواني اسم الله الاكرم يحمسك على ايه قولوا لي يا جماعة انتوا سخنتوا على ايه دلوقتي او انت ايه الحاجة اللي انت نفسك تعملها ها حمسك على ايه دعاء الله اكبر يفرحك بالدعاء يلهفك على الدعاء 47 طلب في دعوة واحدة روح هات كتاب القحطاني واقعد اضحك اضحك على نفسك اضحك على اللي ضاع مننا يا ابني اطلب اطلب واخي يقول ايه طب النبي دعا الدعاء ده بالجمع ادعينا بالمفرد عشان ربنا يدينا انا يا ابني ادعي بالجمع زي ما النبي دعا ربنا يديك ويدي للدنيا كلها طب كل الادعيه دي انا عايز دعوه واحده بقى يا عم ادعي زي ما النبي ده النبي بيقول لك اسالك من الخير كله عاجله واجله اسالك من كل خير خزائنه بيدك الاكرم يا ابني سليمان قال له هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وادهوله قال له انا عايز ملك تاريخي متفرد في تاريخ البشريه يا رب وربنا ادهوله الاكرم اطلب اطلب وتعرض لكرم الله طيب الحاجة التانية اللي يسخنك عليها الاسم ده ويغيرها فيك ها الكريم لو انت رحت له بيته ممكن يكلمك عن ديونك عليه الكريم لو انت جيت له بيته ولجأت اليه ممكن يسيبك ممكن يقول لك مش هجيب دعائك ممكن يردك ممكن يقول لك ذنوبك مش ممكن يا اخوانا الكل اكرم يبقى نتعلم اللجوء الايماني الى الله نتعلم بقى ان لما يحصل لك مشكله تجري على هنا اعرف بقى قيمه بيت ربنا قيمة اللجوء إلى الله والتعرض للفرج قيمة عبادة اللجوء إلى المسجد والتوسل والتضرع إلى الله حينما تحدث لك مشكلة لأنك بتقول يا أكرم يا أكرم يا اللي مليت الجنة نعيم بكرمك يا اللي مليت القبور نعيم بكرمك يا اللي مليت حياة الأولياء كرامات بكرمك يا اللي مليت حياة النبي إجابة الدعاء بكرمك يا أكرم من كل كريم يا أكرم ممن ضربت بهم الأمثال في الكرم في التاريخ يا أكرم من الخيال والتصور يا أكرم من الأكرمين كلهم انت, انت عارف ايه الحاجة التالتة اللي يسخنك عليها اسم الله الأكرم ايه الانفاق لست أكرم بعبد مني والله يا إخواني أنا حسيت ان أنا سلوكي النهاردة اتغير خالص أنا حسيت ان اسم الأكرم غير فيه حاجات غريبة يعني يجي أخ مثلا يعني يعني انا مش فاهم بس فعلا الواحد بيتغير اسماء الله الحسنى يعني انا ما, ما, ما عمري ما حطيت في دماغي ان حد يجي لي البيت مثلا ولازم اخرجه بهديه النهارده انا مكسوف مكسوف ان حد يجي او يبقى تحت البيت وامشيه كده محدش يجي لي يا جماعه يعني اقفل على نفسي شويه يعني احسن الناس بقى مكسوف يعني عايزه يعني يعني انا حاسس فعلا ان على قد ما هتكرم ارحامك وتكرم جيرانك وتكرم الناس وتكرم الصالحين وتكرم الاخوة ومش تكرمهم بفلوسك بس اكرمهم بضحكة وشك اكرمهم بكلمة اهلا اهلا وانت بتحضنهم واحد اتصل بيا وانا ايه كنت زعلان منه شوية انا اهلا اهلا اهلا يا سلام انا حاسس باسم الاكرم انا عايز ربنا يكرمني انا هكرم بابتسامتي بترحيبي بدعائك ليه بفلوسك بقى لما يبقى معاك فلوس يعني ان شاء الله يبقى معاك فلوس ان شاء الله باذن الله انك انت انت تغير سلوك اسم الاكرم يسخنك على ايه تاني في حاجه خطيره يعني مش ممكن ده الايه اللي ذكر معاها اسم الاكرم اصلا في القران قران اقرا وربك الاكرم ليه يا اخوانا يعني المشهد المبهر خلق الانسان من ايه علق بعدها اقرا وربك الاكرم ايه علاقه العلق بالاكرم قلت لكم 120 الف مكون في خلق جسمك اتكونوا في الرحم في التسع شهور يعني انت كان حوالي 500 حاجة بتاخدها كل يوم من ربنا 500 حاجة كل يوم بتاخدها من ربنا حاجة منهم قلبك حاجة منهم الأورطة حاجة منهم القناة اللي, اللي ما بين عينيك وأنفك القناة الدمعية دي حاجة منهم جفونك حاجة منهم نخاعك الشوكي حاجة من انت متخيل حاجة منهم صوابعك حاجة منهم انت متخيل يعني ايه انت متخيل رب حاجة منهم لون عينيك حاجة منهم انت متخيل اكرام ربنا ده, ده, ده انهمار انهمار فانت عايز بقى اللي حصل معاك في الرحم يحصل تاني في رحم تانية اللي هو مدارسة القرآن في الدنيا الرحم الثانية مدارسة القرآن لو عاي عشان كده اسم الأكرم في الموضع بتاع أول سورة اقرأ يلهفك على العلاقة بالقرآن وشوف بقى مش 500 عطاء كل يوم شوف العطاءات اللي تنتمر عليه اسم الاكرم يغير ايه في مشاعرك يحسسك بايه يعني انت عايز بايه الفرح بالله فرحان الحمد لله يا رب ان انت ربنا انا ربي دي صفة واحدة من صفاته يا جماعة الكرم ربنا له ثلاث صفات متعلقة بالكرم حد يعرف يقولهم لي الكريم ها ما غرك بربك الكريم الثانية الثانية الاكرم اللي احنا بنقولها اقرأ ربك الثالثة التالتة ذو الجلال والإكرام التلاتة في القرآن التلاتة في القرآن وأجاز العلماء أن تدعو بقولك يا أكرم الأكرمين يا أخوانا الموضوع كبير والمعنى كبير طيب من من من ثمار اسم الله الأكرم إيه برضه ها الشوق للجنة الشوق للمكان اللي أنت بتاخد فيه الإكرام بلا أسباب ما انتش محتاج بقى من غير اسباب بتاخد الاكرام والذي لا يتوقف الاكرام فيه عند حد يوم المزيد كل جمعة الجنة كلها بتتغير فيه في النعيم اللي فيها ايه, ايه تاني لو حد منكم قال ثمار الاسماء الحسنى خمسة ستة سبعة ثمانية يا جماعة ثمار الاسماء الحسنى اقسم بالله لا حدود لها ولا حصر اس- اسماء الله الحسنى هتغير صلاتك هتقلب لك صلاتك شوفهم احنا يعني الواحد قرأ وسمع دروس قد ايه عن الخشوع في الصلاة عمر خشوعك في الصلاة ما بيبقى زي لما تسمع عن ربنا وتقف تصلي بين ايديه لا يمكن مفتاح الصلاة أتدرون بين يدي من أقوم لو عرفت ان الصلاة دي الأكرم بيقضي لك حوائجك بسببها انك واقف بين يدي العظيم حياتك هتتغير صيامك هيتغير ذكرك هيتغير قلبك هيتغير روحك ونشاطك وحماسك نومك هيقل سماعك للأذان وإقبالك وتلبية النداء هتتغير حجك وعمرتك هتتغير أخلاقك هتتغير نفسيتك هتتغير همك هيتغير حياتك هتتغير أهدافك هتتغير اسماء الله الحسنى بإذن الله سبحانه وتعالى الاسبوع الجاي باذن الله نحاول نعيش مع اسم تاني من اسماء الله الحسنى باذن الله ربنا الكريم الحاجه اللي انا عايز اقولها بقى في دقيقتين استاذن بقى يعني اخواننا معلش لو كنا نتاخر عليهم آه الوقت يا اخواني في الله آه آه باذن الله بصوا يا اخواني عايزكم تركزوا معايا مركزين معايا مركزين جدا لا ركزوا اكتر من كده ايوه كمان انا عايز مستوى تركيز عالي جدا معايا بصوا يا جماعه عايز تعرف ربنا مش هتعرف ربنا انك تسمع عنه بس في حاجه الدين عملها اسمها بيئه ايمان من غير بيئه ايمان والله لو موتت نفسك ما انت هتعرف توصل لربنا الا ان شاء الله اهل الكهف عملوا الكهف بيئه ايمان من غير بيئه ايمان مش هتقدر يا بني اركب ايه معنا يعني لما تركب هتلاقي ايه هتلاقينا مش هنخلع مش هيبقى بيني وبينك ترابيزه واقول لك اتق الله وبعد الدرس تيجي تجري ورا الشيخ ما تلاقيش الايه ما تلاقيش الشيخ بس انا ما عدتش عايزك تجري ورا الشيخ بقى انا ما عدتش عايزك بعد الدرس تجري ورا الشيخ عارفين ليه لان عقده الشيخ دي من الحاجات اللي دمرت الاخوه والاخوات ترتيب الدين مش ان يبقى فيه يا جماعه ناس كده بقى يا شيخ ما تسيبنيش يا شيخ اسيبك فين يا ابني يا ابني انت يا ابني لما هنعمل بيئه ايمان مننا والدين ما عادش هيبقى كلام حياتنا هتتغير كلها انت ما عدتش هتحتاجني اكتر من الدرس ده واستشارات معينه انما انتوا لما هتلتحموا مع بعض لما هتنصهروا مع بعض لما هتتعرفوا على بعض يا جماعه وتلاقوا ان ده هو بيعلم فقه وده هو بيعلم عقيده وده بيعلم تجويد وده هو بينزل جولات دعويه وده هو نشيط في الدعوه الفرديه وده هو في العمل الخيري ما شاء الله بتعمله ده انت يا ابني هتلاقي مدرسه الصحابه اتربوا على ايد بعض زي ما اتربوا على ايد النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده يا جماعه احنا هنعمل اختراع جديد بعد الدرس اسمه ورش العمل هنفتح ورش عارفين احنا سميناها ورشه ليه كان ممكن نقول جلسات كان ممكن نقول عواميد زي ما كنا نقول عارفين سميناها ورش ليه لان انا عايزك تطلع صنايعي انا عايزك تطلع متكحرت انا عايزك تطلع تعرف تعيش بالدين بره الجامع ده اهو فهنعمل ورش عمل باذن الله اخوانكم موجودين معاكم والفكره بادئه النهارده بدايه بسيطه هتبقى على قد ان اول ما نصلي العشاء فورا باذن الله مش عايزك تجيلي ولا تعبرني خالص هتلاقي اخ من اخوانك حواليك ها سبعة تمانية كده ولا تسعة عشرة تتلموا حوالين بعض يعني جنب اقرب اخ ليك من الاخوه اللي هم يعني آه، ماسكين الورش ديت وهتبداوا تعملوا حلقات تعارف حلقات حب الحلقات دي افرض هتاخدوا نمر بعض افرض انت عندك مشكله وعايز تجيبني هتعرف تجيبني ولا لا هتتصل بيه وممكن يوصل لي صح ولا لا طب افرض انتم يعني ناس نشطاء ما شاء الله ومجتهدين وكده ممكن تيجوا نتقابل مع بعض بره بره الدرس خالص نقعد مع بعض كده ايه لو في مشاكل لو في حاجه محتاجه فتح قلب يبقى بقى في قناه للتواصل بيننا وبين بعض طيب افرض انتوا بقى فاهمين اكتر وعارفين يعني ايه حياه اجتماعيه بين ملتزمين هتتصلوا ببعض في وسط الاسبوع تعالوا ما نروح ناكل بليله في اجا مثلا يعني ايه المشكله ايه القضيه ده حاجه لذيذه جدا ها تعالوا من نروح ن... ها يعني تعالوا مرة امبارح كنا عاملين حفله شاوي بفضل الله يعني فكان يعني بعض الاخوه كده رايح يجيب الحصر اللي هنقعد عليها فاحنا بنجيب الحصر فلقيت ترابيزه بنج فلقيت ترابيزه بنج وترابيزه البنج فاضيه يا رجاله والاخوه واقفه يا عيني و... يعني وبعض اخواننا من الدعاء يا عيني جم ويعني والدنيا مستنيه ما قدرتش اقاوم والله يا اخوان قعدنا نلعب بنج شويه وحاجه الحياه بتاعت الاخوه يا جماعه جميله انا نفسي تعيشوا الحياه الجميله دي نفسي تفهموا قيمه بعض بطل بقى يا عم الشيخ يا شيخ يا ابني انت مش عايش يا ابني يا ابني انتوا مع بعض حبينا نعمل دوري كوره في الدرس ايه رايكم كل ورشه فريق يلا ما نعمل دوري كوره ونشوف مين الفريق اللي هيكسب خلاص حبينا إيه إيه نعمل يعني بقى فيه حبينا نعمل معسكر نعمل رحله اه ان شاء الله باذن الله يعني يعني في حاجات ك يعني ان شاء الله باذن الله ناويين نعملها كثيره واحد من المجموعه دي غاب ما يضيعش بقى يلاقي اللي بيتصلوا بيه ورايحين له بيته مالك سلامتك عنده مشكله يقفوا معاه نحقق الدين يا جماعه نحن لا نملك من دين الله الا كلام ما عندناش واقع نبدا نعمل واقع نبدا نعمل واقع طب هدف الورش دي ايه هدف الورش دي يا جماعه احنا مش بنعمل آه، يعني ايه مش بنعمل مثلا ايه آه لا احنا بنتواصل احنا بنطبق دين ربنا ببساطه بحب باخلاص نبدا نبني بيئه ايمان طيب في وسط الاسبوع درس دكتور عبد الرحمن الصاوي هتلاقي الاخ بيتصل بيك يلا على الدرس لقيت واحد يذكرك صح ولا لا طب انت طلعت ما شاء الله عندك فايده وتعرف تشتغل في حاجه الاخ ممكن يبلغني مثلا او الاخوه لان الموضوع هيزيد يعني ان شاء الله يبلغني فورا نبدا ن- ايه نشتغل مع بعض في الدعوه الى الله طب انت عايز تطلب علم اه ممكن فلان الاخ ممكن يربطك بحد تطلب معاه علم يعني والنهارده باذن الله الموضوع زي ما بقول لكم بيبدا بصوره بسيطه ان شاء الله ممكن من اول مرات جايه باذن الله يبدا الموضوع يبقى ال- الورشه ماسكها اتنين يعني بحيث ان يبقى فيها معاني تربويه حقيقيه وفيها آه، ونتقابل في وسط الاسبوع نحضر دروس مع بعض آه، نصحي بعض لقيام الليل مش نفسكم يا جماعه في الواقع ده نفسكم في الواقع ده مش نفسكم يا اخوانا ان احنا بدل ما انت قاعد كنوز يا ابني اقسم بالله انا عارف نص اللي قاعدين دول نص اللي قاعدين انا عارف نص اللي قاعدين اه ده حبيب قلبي انا عارف نص اللي قاعدين نص اللي قاعدين دول كنوز اه ان شاء الله انا عارف نص اللي قاعدين دول اخوه كنوز ما شاء الله كتاب الله انا وانا اخ قدكم يعني وانا صغير طالب يعني والله يا اخواني انا كنت بقعد مقهور اطبق الكلام اللي بسمعه في الدرس ازاي عايزين تطبقوه طبقوه مع بعض يعني عارفين أ- انجح طريقه في العالم لعلاج المخدرات هي ايه حد عارف قالوا الاول نعمل سحب تدريجي للمخدرات فشلت قالوا طب نديله جرعه بسيطه ملهاش اثار جانبيه من المخدرات فشلت قالوا طب نديله مواد كيميائيه تضرب المخدرات في دمه فشلت قالوا نسجنه فشلت قالوا نكلمه عن المخدرات واخطار المخدرات ومصائب فشلت عارفين الت- انجح طريقه في العالم نجحت في علاج المخدرات ايه بداوا يعملوا يجيبوا فيلا بجنينه كبيره ويأجروها ويجيبوا المدمنين ويجيبوا المعالجين يعيشوا مع المدمنين فيها 24 ساعه ويجيبوا المدمن يخرجوه من البيئه الفاسده اللي كان فيها اللي تحول فيها المدمن والحرامي والكذاب والخاين ومراته سابته وخلعته واولاده كرهوه وابوه وامه ندموا ع- قالوا يا ريتنا ما كنا خلفناه والناس خافت منه خاتوه بقى بقى من البيئه دي حطوه في بيئه تانية معاه معالجين 24 ساعه بيعينوا للمدمن واحد under call زي نائب الطوارئ لو المدمن في اي لحظه بعد ما خرج حس انه هيشرب يتصل بنائب الطوارئ فورا المفروض الشاب الجديد لما يقعد في الحلقه ديت يبقى يعرف اي حد من اللي استريح لهم في الحلقه انه جديد اول ما يبدا نفسه هتحدثه بعادة سرية نفسه هتحدثه بيدخل على مواقع في واحدة بتكلمه فورا يتصل بالأخ فورا نائب طوارئ عارفين الطريقة دي يا جماعة يعيشوا مع بعض يبداوا يتعلموا يعيشوا ازاي مع بعض يبداوا يقعدوا جلسات ايمانيه او جلسات يعني في التفكير مع بعض يبداوا يبداوا الطريقه دي انجح طريقه في علاج المخدرات في العالم اسمها لاف ويج عارفين ليه لانه عملوا للمدمن بيئه بديله فهمهم ان الفساد اللي فيه واقع الشباب لا يمكن هيعالجوا كلام مش هيعالجوا درس سخن مشكلة الشاب اللي بيزني دلوقتي مش درس سخن يا جماعة ولو درس سخن حل مشكلة شاب مش هيحل مشكلة الباقي عشان كده احنا مش عايزين نركز على ان درس احنا عايزين مشكلة الشباب دي ان يلاقوا بيئة طب لو احنا عملنا ورش العمل دي والتحمنا مع بعض وعرفنا بعض وانتوا عرفتوا بعض ها انت متخيل لو جه شاب جديد هيلاقي حضانه ولا لا هيلاقي ناس معاه طول الاسبوع ولا لا هيلاقي بيئه جميله ولا لا هو ده اللي احنا عايزين نعمله عايزين نعمل انجح طريقه في العالم لعلاج الشباب انجح طريقه في العالم لعلاج ادمان المعاصي انجح طريقه في العالم للتغيير بيئه الايمان اللي هنبدا ان شاء الله مع بعض نعملها واحده واحده بعد العشاء فورا ان شاء الله باذن الله في حوالي عشرة من اخوانكم باذن الله على الاقل موجودين وسطكم مندسين وسطكم ها أه؟ كل واحد اول ما هتخلص ويعني وانا عارف اخواني ما شاء الله كتب لها برضو يعني مثلا لو دكتور احمد او كده يعني لو في حد تاني برضو وحس ان في يعني في النص في ناس معهاش حد يقوم قاعد معاها فورا باذن الله سبحانه وتعالى وانا اول ما اصلي العشاء ان شاء الله بالعصايه وهنزل وسطكم ان شاء الله باذن الله ها أه؟ وهنبدا بقى نشوف هنعمل ايه الحاجه الثانيه يا اخواني آآ آآ لو اتكلمنا عن الاسماء الحسنى احنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم عن القران والتفسير فانا خايف ان احنا نبدا نبعد عن التفسير رغم ان كل كلامنا في الاسماء الحسنى بفضل الله من القران يعني ان شاء الله الا ان ان انا خايف ان احنا نبعد عن ان احنا نمسك خمس ايات ونتكلم عنهم ايه رايكم نعمل في وسط الاسبوع ليله قرانيه ساعتين بعد العشاء نتقابل في مسجد يكون مسجد ايه يعني يكون في وسط البلد شويه برضه آه بس يكون اصغر مننا شويه ونتقابل نصلي العشاء مع بعض ونشرح جلسه قرانيه مع بعض بس بصوره خاصه بقى يعني مش بصوره عامه مفتوحه زي كده بصوره للي عايز يرتبط بالقران بصوره اعمق وبعد كده نقف كل واحد يمسك مصحفه يصلي بيها يصلي ويعيش معاها او نصلي مع بعض يعني سواء هذا او سواء هذا ونبدا نتربى بالقران في محضن قراني ايه رايكم في الفكره دي يعني مين اللي متشجع ان احنا لو عملناها الاسبوع ده يجي ها طب كويس جدا يعني بفضل الله في يعني ايه في إيه عدد كافي جدا انا عارف ان بفضل الله يعني نص اللي موجودين على الاقل نفسهم ان هم يتربوا ويرتقوا والجرعه بتاعه ساعه في الاسبوع مش هتبقى كفايه احنا انا بعمل ايه دلوقتي حد فاهم بعمل ايه بنعمل ايه بنبدا نكون بيئه ايمان الحلقات ده مكون الدرس ده مكون اليوم الاثنين ان شاء الله العشاء هيبقى اللقاء بتاعنا القراني ان شاء الله الاثنين الجاي ده والعشاء مكون ان شاء الله هنحاول نعمل معسكر قراني مكون تاني واحده واحده هنعمل دوري كوره مكون تاني ما بيئه الايمان دي كل حاجه يوم الاثنين هنصلي العشاء مع بعض في مسجد ايه بقى لا لا لا مسجد الصديق الشيخ احمد جلال يوم الاربع يوم ايمان ليله ايمانيه ده موضوع تاني يوم الاربع في مسجد الصديق الشيخ احمد جلال عامل ليله ايمانيه ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله غالبا هبقى معاه فيها باذن الله سبحانه وتعالى واخواتنا برضه يوم الخميس في يوم ايماني للاخوات في مسجد الصديق للاخوات مش الاخوه للاخوات ان شاء الله برضه هنبقى مع بعض انما لا انا بتكلم في حاجه تانية ملحقه بهذا الدرس ليله قرانيه يوم الاثنين العشاء الاثنين مش المغرب عشان المغرب هنبقى صايمين نفطر ان شاء الله الاثنين العشاء في مسجد ايه بقى لا يعني يعني مسجد الصفطاوي باذن الله سبحانه وتعالى خلاص والنساء برضو اللي عايزه تيجي تيجي خلاص ان شاء الله باذن الله والله واحدة واحدة بس أنا مشكلتي مع الأخوات إن لسه مش معرفش أخوات معينين يعني يبقوا واصلة بينا وبين الأخوات تحت. إن شاء الله أول ما ربنا يرزقنا بيهم إن شاء الله ننطلق معاهم تحت بقى. باذن الله نعمل لهم كل النشاطات دي والعواميد دي بس لسه يعني ايه آه للاسف مش عارف يعني ايه آه يبقى معانا فريق نسائي زي ما معانا فريق رجالي ان شاء الله ربنا يرزقنا يعني ان شاء الله آآ آآ لو في اخوات يعني مستعدين او عندهم درجه من النشاط يحاولوا يوصلوا لي باي طريقه انا ما اعرفش اوصل لهم انا ازاي انما ان شاء الله ممكن يحاولوا يوصلوا لهم يوم الاثنين العشاء في مسجد ايه مسجد الصفطاوي باذن الله سبحانه وتعالى نصلي العشاء هناك نقعد مع بعض ساعتين كده باذن الله في جو ايماني في جو قراني انا اسف ان انا طولت يعني لم اكن اتمنى والله يا اخوان ان انا اطول عليكم ما بين الاذان والاقامه ما تقول ياض ما طولتش ولا حاجه يا اخوان تقول يا عم انت يعني لو خط بينا بركه الغماد لا ايه يا عم في ايه يا عم انتوا مش مش سلفيين ولا ايه ربنا يحفظكم يا اخواني ان شاء الله بعد فور صلاه العشاء تبدا ورش العمل باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك